أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم اخواني في الله بدأنا اعظم رحلة في الوجود كله بدأنا اعظم رحلة بدأنا الطريق الى التوبة بدأنا الطريق الى الله سبحانه وتعالى منظر كل عاصي منظر كل انسان مدبر عن الله منظر الشباب في حفلة مارينا الاخرانية اخرانية حفلة تياستو طبعا اللي يعرف الاسماء دي هم الشباب حفلة تيستو الشاب يبقى مبهور يقول لك ده اكبر دي جي في العالم كله ده اشهر دي جي في العالم كله تيستو ده هيشهد عليكم قدام ربنا يا كل واحد حضرت الحفلة بتاعته هيقول يا رب انا كنت كافر وكنت محتاج حد منهم ينقذني ويكلمني ينقذني من الكفر اللي انا فيه كلهم وقفوا يرقصوا حواليا ومحدش عرفني الطريق محدش عرفني الطريق منظر الشباب في الحفلة ديت زي منظر بالظبط يا جماعة اما تدخل مستشفى تلاقي 20000 جثة مرمية ايه ده 20000 واحد في غيبوبة يا ينقذوا يا ينقذوش امتى هيفوقوا وامتى هيتوبوا وامتى الناس هترجع لربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب امبارح في المباراة بتاعت مصر الناس بتصلي التراويح وهم قدام الشاشات قدام الشاشات بيعملوا ايه في هذا الوقت الخطير اللي الكل بيسترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب في حفلة قريبا برضو كانت في الساحل الشمالي حفلة ديفيد بانتيتا برضو كل الاسماء ده يا جماعة اسأل ابنك هو هتلاقيه عارف الاسماء دي كويس جدا حفلة ديفيد جيتا والالوف خارجة من الحفلة واحد جايب سي دي دين وبيديه لشاب من الشباب اللي لسه خارجين حفله حسبوا ال DJ ال CD بتاع الحفلة طار بيبص فيه لقى اسمه دين اسمه سيدي ديني انهار من البكاء وقع في الارض من كتر البكاء هو لسه ربنا بيبعت لي رسائل هنا دين هنا هو لسه في دين في المكان اللي احنا فيه ده شباب هناك لما تيجي تكلم حد عن ربنا يبص لك هو لسه في دين هنا اصلا هو لسه في حد بيتكلم في المواضيع دي هو لسه في حد مستعد ان هو ينقذنا من اللي احنا فيه بدانا يا جماعه المرحله الاولى من المراحل بتاعه الرحله بتاعتنا رحله التوبه الى الله كل مرحله مقسمه لمحطات المرحله الاولى يا جماعه مرحله اليقظه يعني ايه اليقظه يعني واحد نايم الساعه 6 ل 10 والقطر الساعه 6 بيهزوه اصحى اول ما يصحى يعمل ايه يبرع عينيه وبلهفه يقول القطر فات ولا ايه هو ده اللي احنا عايزينه ان الشباب يحسوا ان العصاه يحسوا ان كل واحد مننا مننا لان كلنا مذنبين كل واحد مننا يحس ان القطر هيفوته يقوم مفزوع يقوم مفزوع الناس الوقت بتطلع على الساحل الشمالي وعلى المصايف بيقطع 300 و400 كيلو متر عشان شويه هواء عشان شويه هواء يخلص بيهم من حر البلد اللي هو فيه سواء حر القاهره ولا حر المنصوره ولا عايز يخلص من الحر ده بيقطع 300 و400 كيلو طب حر يوم القيامه مستعد تقطع ليه قد ايه انت بتركب تكييف مركزي في الفيلا بتاعتك ولا الشقه بتاعتك بالوف مؤلفه عشان تهرب من حر الدنيا طب حر القبر طب حر يوم القيامه مستعد تهرب منه قد ايه هي دي اليقظه هي دي اليقظه يا اخواني ان نبدا نحس ان لازم نصحى لازم نفوق لازم نلحق لازم نتدارك باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا يعني بدانا في مرحله اليقظه والنهارده يا جماعه اول اليقظه اول الفوقان كله انك انت تعرف ان كل واحد فينا يعرف انت مين وهو مين من هو الله ومن هو العبد لما واحد يقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك ويتكلم بطريقه مش كويسه يقول له انت نسيت نفسك ولا ايه احنا نسينا نفسنا يا جماعه احنا نسينا نفسنا ولازم نعترف ان احنا نسينا نفسنا احنا في سلسله توبه ولازم نعترف لازم كل واحد يفتكر هو مين من هو الله ومن هو أنت أنت مين وهو مين من هو الله سبحانه وتعالى هو مين مين اللي أنت عصتيه مين اللي أنت أردت عنه مين اللي أنت رغبت في كل حاجة اللي هو زهدت فيه وفيما عنده مين اللي أنت اديته ظهرك مين اللي أنت بعدت عنه من هو الله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعة مشاكل الشباب دي كلها إيه عارفين مشاكل الشباب ده إيه ومشاكل العصاه ومشاكل المجتمع كله إيه في كلمة واحدة ربنا قالها في القرآن كل المجتمع ده بيعاني من نقص احساس بكلمة واحدة ربنا قالها في القرآن عارفين هي ايه وما قدر الله حق قدره ما عرفوش مين هو ربنا بكرة ان شاء الله هنقول مين احنا مين العبد هنتكلم يا جماعه احتمال يبقى الحلقه فيها شويه مفاجآت كده مين احنا ولكن النهارده مين هو الله من هو الله وما قدر الله حق قدره احنا قدرنا العربيات حق قدرها قدرنا الموبايلات حق قدرها قدرنا الشهادات حق قدرها انما ربنا ما قدرناهوش حق قدره لو خرجت من الدنيا وانت مش عارفه قدر العقارات مش مشكله لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الفلوس مش مشكله انما لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الله دي مصيبه مصيبه اعظم مشاعر في الوجود اللي هتحسها وانت بتسمع عن ربنا اعظم احاسيس في الوجود اللي هتحسيها وانت بتتدبري في ملكوت ربنا جبريل اللي شال بجناح منه بلد وهدها كاملة جبريل لما سكن في قلبه عظمة الله بقى زي الحلف البالي زي قطعة القماش المقطعة الجبل لما تعرض لمشهد من مشاهد جلال ربنا اتفتت بقى شوية تراب تزروه الرياح لازم يا جماعة لازم تحس بقلبك لازم تسمع بقلبك صوت قطوط السماوات من جلال ربنا لازم تسمعي بقلبك صوت تسبيح كل حاجة حواليكي من جلال ربنا لما تقف قدام بحر من البحار كل موجة من امواجه تسبيحه بقاله الاف السنين بيسبح سبح كام تسبيحه وانت سبحت قد ايه عبد ربنا وثابت وانت عبدت ربنا قد ايه كام موجه سبح بيها ربنا من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامه لازم نفوق وما قدر الله حق قدره ما عرفناش من هو ربنا ما عرفناش بعد كل ايات ربنا في ملكوت السماوات والارض محتاجين ايه ما قدرتوش ربنا حق قدره يا كل بنت اتبرجت يا كل واحد عصى ربنا في يوم من الايام يا كل واحد ربنا ابتلاه ابتلاء جري على المخلوق ونسي باب الخالق ما قدرتش ربنا حق قدره يا اللي لما وقعت في مشكله نسيت ربنا ما قدرتيش ربنا حق قدره يا اللي الدنيا نسيتك ربنا ابراهيم لما قدر ربنا حق قدره بقوا بيرموه في النار وهو مشغول بالله مش بالنار يونس لما قدر الله حق قدره الحوت بقى بلعه وهو مشغول بالله مش بالحوت عايزين نقدر الله لو عرفت انت بتركع لمين لو عرفت انت بتسجد لمين لو عرفت انت عبد لمين حياتك كلها هتتغير وما قدر الله حق قدره والله قدر الله ما تلجاش للتراب الجا لله ما تحبيش التراب حب ربنا ما يتعلقش قلبك بالتراب يتعلق قلبك بربنا التراب بيحب التراب وبيلجا للتراب وبيتعلق قلبه بالتراب وبينشغل بالتراب اخواني في الله وما قدر الله حق قدره الداء العلاج لأمراض المجتمع بتاعنا كله يا إخواني في الله أيها الصائمين والصائمات أيها المتطهرين والمتطهرات أيها التائبين والتائبات عايزين نقدر الله حق قدره عايزين نعرف مين هو ربنا ربنا بعد الآية ديت جاب لك مشاهد لجلال الله ولكن جاب لك المشاهد دي في الآخرة ليه؟ لأن هو ده الوقت اللي هيظهر جلال ربنا قدام الناس كلها قدام كل غافل قدام كل معرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني ربنا بيقول لك الأرض دي كانت في قبضتي طول عمرها وهي في قبضتي بس انتوا مش حاسين يوم القيامة الأرض تقبض يعني إيه لما واحد يقبض يعني مات يعني يا جماعة دي آخر لحظات في عمر الأرض اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي دي لحظات نهاية الأرض الأرض ما ينفعش نتحاسب عليها ليه الأرض دي الشمس على بعد 93 مليون ميل منها لو الشمس قربت الزرع يتحرق والمية تتبخر والمعادن تدوب والجبال تنصهر ما بالك لما الشمس تبقى على بعد ميل الأرض مش هتستحمل والأرض جميعا قبضته الأرض دي بتقبض بتموت بيبقى آخر لحظات في حياتها خلاص وبيبقى في أرض تانية بنتحاسب عليها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته هيقبض على كل مجرم فيها هيقبض على كل عاصي فيها القبض على كل أهلها والسماوات مطويات بيمينه كلمة مطويات دي تذهلك بقوة الله انا ممكن امسك الورقة دي واطويها كده ربنا المجرات والملكوت الرهيب ده يطوى بيده سبحانه وتعالى كما تطوى الورقة في يدك ولله المثل الأعلى ايه القوة دي الآية دي تبهرك بغنى ربنا لما ملك من الملوك يبني قصر ويصرف عليه مئات الملايين ما يهونش عليه انتوا أبدا ربنا بنى السماوات السبع وفي لحظة والسماوات مطويات بيمينه الآية دي تبهرك تبهرك بقدرة ربنا أنا ما اقدرش أطوي شجرة بإيدي ربنا يطوي المجرات كلها بايده سبحانه وتعالى بيمينه ده الارض الوحيده 6000 مليون مليون مليون طن كل ده يطوى بيمين الملك سبحانه وتعالى الايه دي تبهرك بعزه ربنا ان السماوات عامله زي الشاشه المفتوحه لجلال ربنا اول ما هيجي يوم هتتقفل فيه هيجي يوم الفرصه هتروح فيه هيجي يوم ما عادش ينفع تقول اتوب هيجي يوم ما عدناش ينفع نقول يا رب لو ما كناش قلناها الوقت يا جماعه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بكيت كم مره لان في مليار واحد بيعبد الصليب على وجه الارض بكيت كم مره لان في نص مليار واحد بيعبد البقر على وجه الارض بكيت كم مره لان في مئات الملايين من الملحدين على وجه الارض بكيت كم مره لان في مليون واحد مليار واحد بل مليارات بيعصوا ربنا على وجه الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور وما قدر الله حق قدر يا جماعة كل كلمة من دول بتقول لنا قدر ربنا ايه كل كلمة من دول بتعرفنا جلال ربنا ايه كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بالله العلي العظيم كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بجلال الله بجلال الله بعظمة الله سبحانه وتعالى لو افتقرت مين هيغنيك غيره لو مرضت مين هيشفيك غيره لو اتظلمت مين هينصرك غيره جلال الله سبحانه وتعالى مين مرة يبعت لك مرض عشان تفوق ومرة يبعت موت واحد صاحبك عشان تفوق ومرة يبعت لك نعمة ورا نعمة عشان تفوق كم مرة سترك كم مرة حفظك كم مرة فتح عليك كم مرة أكلك وشربك كم مرة أكرمك الله سبحانه وتعالى الله مين هينصرك غيره مين هيشفيك غيره مين هيعطيك غيره مين هيعطيك العطاء اللي هو هيعطيهولك ونفخ في الصور نفخ ده ضمير ماضي يعني خلاص الموضوع انتهى بس يا رب ده احتمال يبقى لسه في الاف السنين في علمنا ما نعرفش نفخ يعني خلاص ده امر واقع هيحصل هيحصل الموضوع ده منتهي يا جماعه انت عديت ايه للامر الواقع ده عديت ايه للحظات الفاصله ديت ونفخ خلاص الموضوع انتهى عديت ايه لعطش يوم القيامه عديت ايه للمشي على الصراط عديت ايه لاول ليله في القبر عديت ايه للعرض على الله عديت ايه لوزن اعمالك على الله عديت ايه لتصفيه الحسابات على القنطره عديت ايه ستار بينك وبين جهنم يوم القيامه عديت ايه حجه ليكي امام الله عدينا ايه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق صعقه من في السماوات ومن في الارض مشهد الموت الجماعي المليارات الملائكة ومليارات البشر في لحظة واحدة كله بيموت السبع سماوات والأرض وكل المخلوقات بتموت صعق من في السماوات ومن في الأرض حتى الوحوش في الغابات حتى الحيتان في البحار كله بيصعق في لحظة واحدة مشهد موت جماعي الكون كله بيتحول إلى خلاص أموات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ده بنفخة واحدة الكون كله ما فيهوش نفخة شوفوا قوة الله وما قدر الله حق قدره ده قوة نفخة مخلوق من مخلوقات الله امال قوة الله العلي العظيم تبقى ايه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ما بين النفختين لما ربنا يقول انا الملك انا الملك انا الملك اللي تعدى على حرمات ربنا فين كلهم اموات دلوقتي مستنيين لحظة البعث للحساب يا رب ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم نفخ يعني بنفخه كل مات وبنفخه كل حي ايه القدرة دي ايه القدرة المولى دي هي النفخة واحدة هي نفخة هنا ونفخة هنا ولكن دي ربنا اذن انها تموت ودي ربنا اذن انها تحيي ايه القدرة دي وفي صعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعل النفخة عليهم برد وسلام يا نفخة كوني بردا وسلاما على هؤلاء وهؤلاء ايه القوة دي يا جماعة يا جماعة وما قدر الله حق قدره كل واحد بيعصي ربنا لازم يقف ويشوف هو بيعصي مين انت معرضة عن مين لو ملك من ملائكة السماوات نزل وشاف حال الارض هيذهل هم مش عارفين هم بيعاملوا مين ولا ايه هم مش عارفين هم بيتجرأوا على مين ولا ايه في عصر الجرأة على الله اللي احنا عايشينه ونفخ في الصور فصاعق كل لفظ من الفاظ القرآن بيزلزل قلبك ويحسسك من هو الله سبحانه وتعالى زي الارض العطشانه اللي هتموت على شويه ميه قلبك هيموت على ايه قران تنزل عليه ترويه وتحييه وتجيب الايمان فيه باذن الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه اخرى نفخه برضه فاذا اذا فجائيه اذا ازاي التراب دول بقوا بشر ازاي ال ال ال الطين والتراب ده بقى بشر فاذا هم هم هماهم هم هماهم اللي كانوا بشر قبل ما يبقوا تراب تاني في الدنيا فاذا هم قيام قيام يعني واقفين كل واقف ينظرون ينظرون قاعدين يبصوا للمشاهد اللي حواليهم مش متخيلين انا في الدنيا ما كنتش بشوف المشاهد دي خالص ما كانش ده الواقع اللي انا بشوفه هتشوف صور لاول مره في حياتك هتشوفها هتشوفي مناظر لاول مره في حياتك هتشوفيها هتشوف وقائع لاول مره في حياتك هتشوف الصور دي والالوان دي والاحداث دي والمناظر دي لاول مره لأول مرة فإذا هم قيام ينظرون قاعدين يقلبوا نظرهم وينظرون برضه يدوروا على مهرب مش لاقيين وينظرون برضه مستنين اللي هيحصل فيهم لأنهم خلاص مسلمين أمرهم محبطين مش هينفع يهربوا ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى الله أكبر فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها الأرض هنا أرض القيامة يا جماعة طب إزاي ده القيامة ظلام لا هي على المعرض ظلام إنما على المؤمن نور رهيب تخيلوا نور ربنا ينور للمؤمن وما ينورش للعاصي والمعرض والكافر طب ازاي يا رب زي ما كان اتنين اخين ممكن قاعدين الوقت في شقة واحد عايز يفتح برنامج ديني واحد عايز يفتح على قناة ثانية ماشي قناة دينية سبحان الله ده نور ربنا دخل قلبه ده ده نور ربنا لسه ما دخلش قلبه ان شاء الله يدخل في قلوبنا جميعا هداية ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان في الدنيا في بيت واحد وشارع واحد ومدينة واحدة ناس نور ربنا منور لها حياتها وناس عايشة في ظلمات أشرقت الأرض بنور ربها معجزة نور ربنا ينور لناس دون ناس وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الكل يفاجئ ان كل حاجة كانت مكتوبة وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء هنا يا جماعة مش اللي ماتوا شهداء الشهداء اللي هيشهدهم تخيلوا تنزل الملائكة من السماوات السبعة فأثر من الأثار ان عدد ملائكة السماء الدنيا ضعف عدد سكان الأرض من الإنس والجن والسماء الثانية ضعف عدد سكان السماء الأولى والسماء الثالثة ضعف عدد سكان السماء الثانية والسماء الرابعة ضعف عدد سكان السماء الثالثة ايه ده وكل ما تطلع اضعاف اضعاف كل الاعداد دي تتنزل ورا بعض وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون قضي بين الناس بالحق ووفيت كل نفس ما عملت هنا مش وفيت كل نفس بما عملت لا بما عملت يعني ايه انما وفيت كل نفس ما عملت يعني جزاء من جنس العمل يعني اللي انت عملتيه هتشوفيه يعني اللي انت عملته هتشوفه يعني زي ما عملت ربنا في الدنيا هتعامل في الاخره عملت زي هتعامل باكرام او بمهانه على قد ما عملت ربنا في الدنيا على قد ما عظمت مقام ربنا في قلبك في الدنيا هيعظم مقامك في الاخره على قد ما حبيت ربنا في الدنيا هتلاقي الملائكه مستنياك بحب في الاخره فقضي بينهم بالحق ف وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون معجزة يا جماعة يا جماعة الملائكة أحصت مليارات الأعمال على البشر واتكتبت في صحف مليارات البشر ولكن الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت بتعملي العمل ده الملائكة ما تعرفش اللي في قلبي الوقت وانا بتكلم عن ربنا هي كتبت ان انا اتكلمت عن ربنا انما ما تعرفش صادق ولا منافق الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت نازل تصلي العشاء والتراويح دلوقتي الملائكة ما تعرفش اللي في قلوبنا واحنا بنشتغل في الصحف بتدخل على ربنا صحيفتك مليانة اعمال بس من غير النية الله الله الوحيد في الكون اللي يعلم نية كل عمل اتعمل من كل عبد من كل جارحة العبد من مليارات البشر على مدى مئات والاف العصور الى يوم القيامة من مليارات المليارات من الاعمال علم مذهل ربنا تدخل بالصحيفه يا جماعه ممكن اتنين يدخلوا بصحيفه واحده الاتنين عملوا نفس الاعمال واحد يدخل الفردوس وواحد يترمى في جهنم لان الله يعلم من قلب ده عكس اللي يعلمه من غير اللي يعلمه من قلب ده يا جماعه يوم القيامه حسنه واحده بتطيش 99 سجل سيئات ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها سيئه بتطيش الجبال الحسنات وتخليها بقى المنصوره ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها يا جماعه يوم القيامه تمره تبقى حجاب عن النار كلها اللي لها سبعين ألف زمام وكل زمام سبعين ألف ملك يا جماعة يوم القيامة درهم يسبق مئة ألف درهم ليه قلبك وانت بتشتغلي يا إخواني ده علم مذهل علم مذهل انك تدخل تعرض على ربنا سبحانه وتعالى وانت كل عمل من الاعمال المسجله عليك ربنا يحاسبك عليه وعلى اللي كان في قلبك فيه يا ترى قلوبنا فيها ايه يا ترى واحنا بنسمع عن ربنا قلوبنا احوالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا صايمين كان حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا نازلين الجامع الوقت حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنقرا قران حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنسمع عن جلال الله حالها ايه يا ترى يا جماعه احوال القلوب هي دي اللي هتتحاسب عليها اساسا امام الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا يبدا مشهد التمايز بقى سيق يا جماعه تشبيه الام بالبهايم المتساءه وتشبيه لهم بالجنود اللي بتساق للحرب قهرا لان هم هيحاربوا جهنم الوقت هتحصل حرب جهنم هتهجم عليهم هيحاربوا ايه فيها وتشبيه ليهم بالمقهورين على امر الموت اسمه السوق لان الروح بتساق خارج الجسم قهرا عن صاحبها تشبيه لهم بالمقهورين سيق الذين كفروا الى جهنم لو واحد متسأل حبل الاعدام حالته ايه لو واحد متسأل فواد بركان بيغلي هيسقط فيها حالته ايه طب اللي بيساق لجهنم ده حالته ايه سيق الذين الذين كفروا الى جهنم زمرا الزماره كانوا بيحطوها كده عقد كده او حاجه في رقبه الكلاب والعياذ بالله بتعمل صوت وبتعمل يعني يا جماعه يبقى كلاب جهنم والعياذ بالله دول احط فئه تدخل جهنم المزمار اللي بيعمل صوت يدخلوا جهنم بصوت رهيب زمرا باصوات فضائح امام الخلق كلهم الملائكه بتاعت العذاب لما تشوف شكلهم تعرف ان دول يجب ان ينكل بيهم باشد العذاب داخلين باصوات صراخهم واصوات الملائكه فضائح فضائح امام الخلق كله زمرا يعني جماعات كل مجموعه على حسب الذنب بتاعها بتوع مخدرات غير بتوع جواز عرف غير بتوع مواقع غير بتوع معاصي السر غير بتوع غير بتوع كل حاجه غير التاني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ويتوب علينا جميعا يا رب يا اخوان المعاصي دي بتاعت الكفار مش بتاعت المسلمين يا امه محمد المعاصي اللي امه محمد بترتكبها دي مش بتاعتنا دي دي بتاعت الكفار المسلمين ما يعملوش كده اصلا اصلا ولا يتخيل انهم يعملوا كده ازاي خدنا المعاصي منهم ازاي خدنا حياة الغفلة منهم ده احنا ربنا ادانا القرآن الكريم اللي بيزلزل قلوبنا واحنا بنقراه واحنا بنسمع فهمه وتفسيره وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا زمرا يعني منقبضين متصاغرين قلبه مقبوض من منظر جهنم مقبوض متصاغر في احقر صوره ممكن يدخل عليها زمرا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها واذا انا للفجائيه لما شافوا منظر النار من بره حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها طب فتحت ليه كانت مقفوله عشان تبقى في قمه الغليان عشان لما تتفتح قمه الحر يخرج ويلفح وجوههم وفتحت ابوابها مش فتح باب ده دول حط فئه دول اللي هيتعذبوا في ابواب جهنم السبعه دول اللي هينادوا من ابواب جهنم السبعه والعياذ بالله حتى حتى للغايه فضلوا يعصوا ربنا حتى كان ده المصير ده مصير كل واحد عصى واعرض ونافق وبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى هنا للغايه انت فكرك اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ايه انت فكرك يا معرض عن الله انت فكرك يا مبارز الله بالمعاصي شاب دلوقتي يدعوه لحفله من حفلات الشباب يقول لهم الحفله فيها خمور يقولوا لا يقول لهم يعني يعني حفله dry يعني حفله dry دي عند الشباب دلوقتي يعني حفله بلا خمر وحفله wet يعني حفله والعياذ بالله فيها خمر حفله trance يبقى حفله بالمخدرات حفله pool pool party يبقى حفله بالحمام السباحه والخمور والعياذ بالله حفله ده واقع ناس واقع ناس احنا ما نعرفش عنه حاجه ممكن يعني اقصد ما بنشوفوش ولكن الواقع ده موجود وبيزيد وقوي وقوي كانت صدمة عبدة الشيطان فوقت المجتمع كله ان في حاجة بتحصل رهيبة بين الشباب في ناس بتدمر الشباب بتوعنا شباب الامة يا جماعة الوقت عاد معاصي لا تتخيل ولا تتصور الوقت وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الخازن هنا اللي هو السجان بقى سجانين جهنم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم آيات الطريق في اللغة يعني علامات الطريق اللي بتعرفك انت على الطريق ولا لا وبتقرب ولا لا يا جماعة القرآن ده علامات علامات ربنا بيعرفك بيها انت قريبة ولا بعيدة انت فين يا اللي مش راضية تلبس حجاب انت فين من كلام ربنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ربنا بيقول لك انت جاهلية انت بتعملي افعال الجاهليه اعرضي نفسك على القران اعرض نفسك الليله في الجزء اللي هتسمعه في صلاه التراويح شوف علامات الطريق دي انت فين بتقول لك انت فين من ربنا انت قريب ولا بعيد انت صديق ولا ولي ولا بعيد ولا ايه ولا ايه عند الله سبحانه وتعالى ولا ايه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها تخيل ابواب النار السبعه اتفتحت كل باب داخله ما داخله من العذاب والعياذ بالله وفيما فيه من ريح السموم واللفح والعياذ بالله قال ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم يومكم اليوم اللي انتوا بقيتوا فيه فعلا كان امبارح بيتقال هيجي النهارده جه مش معنى انك ما بتفكريش في يوم القيامه مش هتلاقي نفسك فيه مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليله في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواها مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه سبحانه بتسأل بين ايديه سبحانه عن كل حاجه عملتها ونيتك في كل عمل وحل قلبك في كل عمل يا وينذرونكم حذروكم حذرتكم كتير قلت لكم كتير وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا اللي مش مصدق قريب او هتشوف قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل الله اعلم مين اللي قال قيل ادخلوا ابواب جهنم كلها يا رب يا رب ده الواحد ما يستحملش مس يا رب جهنم ده الواحد ما يستحملش يقرب منها يدخل ابوابها كلها ازاي يا رب ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا الله اكبر سيق هنا بقى يا جماعه تخيل بقى المشهد بقى عيش بقلبك بقى بعد المشاهد الرهيبه ديت اللي بينت لك وما قدر الله حق قدره اللي ما عرفوش قدر ربنا حصل لهم ايه اللي ما عرفوش جلالك يا رب اللي ما عرفوش قدرتك يا رب اللي ما عرفوش غناك يا رب اللي ما عرفوش رحمتك يا رب اللي ما قدروش صفاتك حق قدرها يا رب اللي كانوا عارفينك بالكلام بس يا رب مش بالافعال يا اللي تبرجتي يا اللي تبرجتي يا اللي يا اللي كشفت شعرك يا اللي اتعاملتي مع شباب خارج محارم الله سبحانه وتعالى انت دلوقتي لما سمعت ان كافر داس على المصحف برجليه في بلاد الكفر قلبك اتخلع ازاي المجرم يعمل كده ازاي انت دوستي على كلام الله انت دوست على ايات الحجاب بس هو داس عليها برجليه انت دوست عليها بعملك انت دوست عليها بسلوكك انت دوست عليها باخلاقك يعني ايه يعني يا جماعه الفرق بيننا وبين الكفار ايه هم بيدوسوا على كلام ربنا برجليهم وهم جهله كفار مش عارفين ده ايه احنا بنقول ده كلامك يا رب وبندوس عليه باخلاقنا وبسلوكنا وبتعاملاتنا فين اخلاق القران فين صدق القران فين امانه القران فين رحمه ال- الخلق بالخلق بتاعه القران فين عباده القران فين نور القران في حياتنا يا جماعه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا يا سيق هنا بقى تخيل بقى اللي سايق مش مش واحد ولا ملك ده ملك طيب هو راكب على ايه راكب على النجائب طب راكب على النجائب ليه طب ما يجري يجري فين يا ابني يجري فين يا بنتي ده هو دلوقتي هو دلوقتي في الارض بيتحاسب على الساهره الارض اللي يحاسب عليها الجنه فوق السماء السابعه انت فكرك انه هيوصل للجنه ده, ده عايز حاجه زي البراق اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلع بيها سبع سماوات فبيركب على النجائب اللي عامله زي البراق كده اللي هتنقله لجنه الفردوس باذن الله سبحانه وتعالى وهو نفسه اعضاؤه نورت بالطاعه والايمان وبيتجه للجنة وعطور الجنة وروائح الجنة وكل باب من ابواب الجنة جاي فيه عطور غير التاني وحفلات الاستقبال مستنية على ابواب الجنة وسيق الذين اتقوا الى الجنة ربهم الى الجنة زمرا الى الجنة انت لو رايح حفلة تكريم ليك هيبقى حال قلبك ايه لو رايح الشاب اللي رايح رحلة ولا حفلة حال قلبه ايه ده رايح الجنة الجنة الى الجنة خلاص يا جماعة زمرا اصوات اصوات احتفاء الملائكة واصوات الافراح افراح وبهجة عشان الكون كله يشوف فرحتهم وتكريمهم زمرة جماعات حسب الاعمال اللي هم اجتهدوا فيها يا سلام اللي يبقى في الزمر دي كلها بقى زمرة مفيش حد يدخل الجنة لوحده كل واحد يدخل الجنة مع زمرة مع مجموعة شوف صحبة تدخل الجنة معاها صحبتك اللي انت معاها دي تدخلك الجنة صحبتك اللي معاك دي هتدخل معاك الجنة وفي زمرة ايه العباد عبادتك تدخلك في زمرة العباد الدعاء دعوتك تدخلك في زمرة الدعاء قيام الليل د... قيامك يدخلك في زمرة القوامين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا إذا هنا الفجائية مين اللي بيفاجئهم بيفاجئوا بإيه هي دي الجنة يا رب هي دي الجنة يا رب النعيم المهول الباهر ده يا رب وكل ما الباب يتفتح دي الجنة يا رب عينيهم قاعدة تتخطف ما بين مشاهد النعيم كل ما الابواب تتفتح وتتفتح وتتفتح دي الجنة يا رب ما كناش نعرف انها بالمنظر ده يا رب كل النعيم ده بقى بتاعنا حتى اذا جاءوها مفاجآت مذهلة تعبيرات ذهول ومفاجآت على وجوه المؤمنين والصالحين هي دي الجنة تخيلي نفسك وانت واقفة مذهولة هي دي اللي انا اشتغلت عشانها وصمت عشانها وقمت عشانها يا هي دي الجنة يا رب حتى اذا مفاجأة ليه مفاجأة احنا خلاص خلصنا من العذاب اللي فات خلاص اهوال القيامة دي راحت فعلا معقولة والمفاجأة حتى اذا جاءوها خلاص وصلنا وصلنا اخيرا خلاص بعد ما عشنا الدنيا دي ياما تعبنا ياما صمنا وكنا عطشانين ياما قمنا وكنا تعبانين ياما جرينا في الدعوة وكان الله اعلم بحالنا وصحتنا وامورنا في الوقت ده ياما اقبلنا عليك يا رب ياما اقبلنا عليك وضحينا عشانك يا رب ياما سيبنا كل حاجة ياما اخترناك على كل شيء اخيرا وصلنا اخيرا الجنة اخيرا الفردوس اخيرا الابواب الثمانيه مفتوحه لينا يا رب يا كرمك يا رب يا كرمك ده احنا كل شغلنا يا رب كان عشان بس ما تعذبناش بنهارك كان عشان بس القبر ما يختلفش اطلعنا فيه كان عشان بس ما نخزاش قدامك ساعه العرض يبقى يا رب اعمالنا البسيطه دي تدينا بيها كل ده يا رب يا كرمك يا رب اخيرا وصلنا اخيرا ما عادش في قلق اخيرا ما عادش في خوف اخيرا ما عادش في حزن اخيرا مش هننام نبكي دموعنا تسيل على خدودنا يا ترى يا رب هنبات في القبر الليله صباحها الجنه ولا النهار اخيرا ما عادش في حزن على حاجه ولا قلق من حاجه ولا خوف من حاجه ولا ندم على حاجه اخيرا وصلنا اخيرا كل واحد يفتكر ساعتها اليوم اللي كان هينتكس فيه وكان هيسيب الطريق ده وكان يبقى زمانه في الطريق الثاني مع زمر جهنم كل واحدة ساعتها تفتكر الليلة اللي اتحجبت فيها الليلة اللي اتحجبت فيها وكانت لو فضلت متبرجة والعياذ بالله في جهنم إلا أن يعفو الله كل واحد ساعتها يفتكر يوم ما كان هيسيب الطريق والالتزام وقال أنا اتخنقت وما عدتش قادر أنا لازم أعيش زي الناس أنا لازم أبقى زي غيري وبعد كده ربنا ثبته يفتكر لو كان انتكس كان حصل إيه تفتكر لو كانت فضلت عاصية كان حصل إيه يفتكر لو كان بعيد كان حصل إيه أخيرا وصلنا بعد كل العقبات بعد كل الشهوات بعد كل التضحيات بعد كل القلق والخوف والرعب من ان ما يتغفرش لينا اخيرا وصلنا حتى اذا جاءوها وصلنا يا رب وصلنا لك يا رب نجحنا نجحنا يا رب نجحنا وصلنا لك وسبنا كل حاجة عشانك يا كريم يا رب حتى للغاية اخيرا وصلوا لغايتهم اخيرا وصلوا لحلم عمرهم اخيرا وصلوا لاحلام حياتهم حتى اذا جاءوها اخيرا الجنة بلبسها بايدي باكل من ثمرها ببقي باخد كل حاجة فيها في حضني حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ياه ده كان منظرها من بره مذهل امال لما اتفتحت الابواب وبان النعيم وخرجت العطور وبنت القصور وبنت الانهار وبنت الرياحين عايزين ندخل يا رب وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها اللي هم بقى امناء على كنوز الجنه الرهيبه العظيمه قال لهم خزنتها الملائكة اللي وصلتهم على النشائب تسيبهم هنا بقى وتسيبهم لملائكة تانيين هم دول اللي هيحتفلوا بيهم وهيكرموهم وهيرفعوهم وهيسلموهم نعيمهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بسلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بلا حساب ولا عذاب امتى يا رب هنرتاح من الدنيا وتعب الدنيا وسجن الدنيا عارفين الشاب اللي قاعد يذاكر في الامتحانات ومستنيه بورتو مارينا ولا ولا ولا بورتو السخنه ولا ولا مسافر اي قريه من قرى الساحل ومستني ومستني فارغ الصبر وحاسس انه مسجون احنا كده يا رب الوقت يا رب احنا يا رب بنطيعك في الدنيا وبنصبر على لقواها ويا رب احنا مستنيين الجنه بفارغ الصبر احنا مسجونين يا رب احنا حاسين ان احنا مسجونين في الدنيا دي سجن المؤمن عايزين يا رب جنتك يا رب بلغنا جنتك يا رب بلغنا جنتك يا كريم يا رب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س- انت متخيل المشهد الخزنة دول جمالهم ايه ونورهم ايه والابواب والحفلات ومعازف الجنة الجنة فيها معازف رهيبة مش المعازف الحرام بتاعت الدنيا ده معازف مذهلة احد اخواننا وكان مريض يعني مريض نفسي وتعبان نام حلم باصوات معازف معازف زي معازف الجنة صاحي من النوم هيموت هيموت من جمالها هيموت مش قادر يتخيل ان في الحان في الوجود ممكن تبقى بالجمال ده متخيلين المنظر والاحتفالات والانوار والبهجة والفرح وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها اللي بيدخلها هو الطيب بس لما ثمر الطيب يبقى استوت كلها انت الايمان في قلبك استوى المريض لما يشفى يقول لك طبت الطبيب اللي بيطيب اسمه طبيب يعني اللي راق من امراض القلوب اللي ما عادش عنده امراض شهوات اللي ما اتعلقتش بالدنيا اللي ما كانش شاب اغلى عندها من ربنا ما قدر الله حق قدره اللي عندها ولا دخل من ربنا اللي عنده قدر عربية اغلى من ربنا اللي عنده قدر عمارة اغلى من ربنا مين يا جماعة مين اللي يقدر ربنا حق قدره مين اللي يقول له انت اغلى حاجة في حياتي يا رب مين اللي يقول له انت اعظم شيء في حياتي يا رب مين اللي يقول له اولوياتك ايه اولوياتك انك تتجوزي شاب عامل دوجلاس و- و body build و- وبعد كده ربنا يرزقكم اطفال شبه العيال بتوع البامبرز و- ودي اولوياتك ده اول حاجه بتحلمي بيها ولا اولوياتك ايه اولوياتك ايه انك انت تخلص من المادتين بتوع الكليه وانك انت تنجح طب وبعد كده اللي بعد كده ايه ربنا بيقول هو الاول هو الاول ربنا لازم يبقى الاول في حياتك ربنا لازم يبقى الاول في حياتك وما قدر الله اللي قدروا ربنا حق قدر ادهم ايه اللي قدروه سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها طب اللي ما طبش طب اللي قلبه جواه أمراض تعسير ألم الموت يطيب قلبه طب افرض بعد ألم الموت ما طابش ضمة القبر وعذاب القبر طب افرض ما طابش عذاب عذاب الصراط وال... واهوال القيامه طب افرض يدخل جهنم لغايه ما امراض قلوبه تتطهر زي ما الخبث اللي جوه سبيكه الذهب ينزل بقى الذهب 100% ادخل الجنه محدش هيدخل الجنه غير وهو سبيكه الذهب 100% طيب قلبك من الوقت جهدي على قلبك من الوقت اجتهد على اصلاح قلبك من الوقت طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله مش عبادة بقى ده, ده ثناء على الله بحب الذي صدقنا وعده ربنا صادق الوعد يا إخواني ربنا صادق الوعد وكل الكلام ده هنشوفه بعنينا لو مشينا في طريق ربنا وأدخ- وأورثنا الأرض ليه ربنا سمى الجنة وراثة أول حاجة لأن الوراثة دي كان واحد في شحات بكرة بقى مليونير في لحظة ورث مليون جنيه انت ما بين أهوال القيامة وما بين دخول الجنة ايه مفيش تاني حاجة لأن الوراثة دي بلا تعب بلا تعب بقى عنده 100 مليون انت ما تعبتيش عشان الجنة يا جماعة الجنة بقى كل شغلنا ده ما يست- ما يجيبش الجنة تالت حاجة الوراثة ديت تقسيم الورث مش ازاي ده غير دي غير ده غير ده انت بالظبط كده ربنا هيدي لكل واحد في الجنة نصيب غير التاني على حسب عمل وقبول ربنا ليه سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى الوراثة يا جماعة 999 كافر بيروحوا جهنم يعني 999 في الألف من نعيم الجنة بلا سكان كان الجنة مخلوقة ليهم وبلا سكان تخيلوا اللي هتورثه من دول اكبر بكتير من عينك انت نفسك في الجنة الوراثة ملكية اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بعض المفسرين قال اورثنا الارض بقينا ملوك في الدنيا مسكنا ملك الدنيا نتبوأ من الجنة بقينا ملوك في الجنة نتبوأ ارتفعنا على عروشها يعني ملوك في الدنيا وفي الاخرة جنة الدنيا والاخرة الطريق بتاع الطاعة ده جنة الدنيا والاخرة ملك الدنيا والاخرة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يا زي ما احنا لينا نعيمهم ليهم نعيم بقى ده نعيم الملائكة يفضلوا يطوفوا حافين قريب من العرش قوي يفضلوا يطوفوا ويسبحوا ربنا ويناجوا ربنا سبحانه وتعالى هو ده نعيمهم وربنا بيقول وترى كأن دي بشرى للنبي انه هيشوف المشهد ده في الجنة يعني هيبقى في اعلى اعلى عليين في الفردوس الاعلى فهيشوف اللي بيطوف حوالين عرش الله لان ال- ال- عرش الله سقف الفردوس الاعلى بشرى للرسول عليه الصلاه والسلام بعلو مقامه في الجنه وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كنا الليله يا جماعه مع وما قدر الله حق قدره الليله اتكلمنا اللي قدر ربنا حق قدره حصل خد ايه واللي ما قدرش ربنا حق قدره اتحرم من ايه كنا بنتكلم الليله يا جماعه مع ازاي انك لازم تعرف هو مين من هو الله من هو الله يا جماعة حل معاصي المجتمع دي كلها ان احنا نعرف من هو الله ان احنا نقدر الله حق قدره النهاردة اتكلمنا من هو الله اتكلمنا هو مين بكرة هنتكلم انت مين وانت مين بكرة هنواجه بعض بحقيقة بعض بكرة هنعرف حقيقتنا قد ايه هنعرف احنا مين يا جماعة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى في محطات التوبه قلت لكم ان الدوره بتاعتنا ديت محط مراحل في مرحله اليقظه هندخل منها ان شاء الله على المرحله الثانيه اللي هي التخلص من المعاصي وفي ثالثه ورابعه ان شاء الله كل مرحله محطات احنا الوقت في المحطات بتاعه اول مرحله امبارح كانت اول محطه نقف على بابه ونقول اقبلني يا رب محطه النهارده ان احنا نعرف هو مين بقى احنا واقفين على باب مين احنا سيبنا المعاصي عشان مين احنا مقبلين على مين لانك لو عرفت مين ربنا هتسيب الدنيا واللي فيها عشانه لو عرفنا مين ربنا مشاكل حياتنا كلها تتحل لو عرفنا عظمه ربنا يا جماعه كل حاجه في حياتنا هتتغير من هو الله ده المعنى اللي نعيش معاه ان شاء الله باذن الله هسيبكم ان شاء الله برضو 3 ساعات او 4 ساعات يعني وباذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي يعني في حدود الساعه 11 ان شاء الله 11 11 ودقائق معدوده باذن الله سبحانه وتعالى عشان تفتح لي قلبك وتفتحي قلبك وعشان باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدا بقى يا جماعه نبقى اسره نبقى اسره يبقى كل المؤمنين والمتدينين واللي عايزين يوصلوا لربنا اسره واحده فاتحين قلوبهم لبعض وخايفين على بعض عايزين نعيش في صلاه التراويح ده ايه والعشاء ده ايه من هو الله من هو الله سبحانه وتعالى عايزين نعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما نلتقي مع بعض ان شاء الله بكره حلقه انت مين يعني قبل ما اسيبكم انا عايز اوصيكم توصيه عمليه تقرب قلوبنا من ربنا بالطاعات احنا في رمضان يا جماعه في رمضان ومن اجمل المشاريع اللي قلت لكم عليها يعني قلت لكم ان انا بحبها حب رهيب رهيب والله يا اخواني مشروع تفطير الصائمين مشروع اطعام الصائمين وتفطيرهم عشان كده جايب لكم الليله ان شاء الله مشروع لتفطير الصائمين في جمعيه من الجمعيات الكبيره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى مشروع لتفطير الصائمين ان كل مبلغ هتتبرع بيه هيفطر بيه ناس في مستشفى في موقف على طريق سريع في في في اي مكان من الاماكن فقير اسر فقيره يروح لهم الفطار وجبات جاهزه مطبوخه لغايه عندهم ويبقى في ميزانك ان شاء الله باذن الله ونبقى شركاء في الاجر باذن الله سبحانه وتعالى الرقم الخيري للتبرع لافطار الصائمين انا كلمتكم من كذا اسبوع عن شنط رمضان قلت لكم عايزين نعمل 20000 شنطه باذن الله سبحانه وتعالى بفضل ومنه الله اتوزع لغايه دلوقتي 12000 شنطه بفضل ومنه الله لسه 8000 عايزين نجيبهم الرقم اللي هديه لكم ان شاء الله لتفطير الصائمين وللتبرع لشنط رمضان 019 اربع اتنانات 101 019 اربع اتنانات يعني 2 2 2 2 101 يعني 101 019 22 22 101 باذن الله سبحانه وتعالى نتبرع يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نتبرع باذن الله لوجه الله سبحانه وتعالى بحيث حياتنا تتملى بالثواب يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم ارزقنا التوبه الصادقه يا رب اللهم ارزقنا التوبه الصادقه يا رب اللهم تب على عصاه المسلمين يا رب اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال ونساء المسلمين اللهم اهد اطفال المسلمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اكلأنا برعايتك وحفظك اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اشرح صدورنا للهدى يا رب يا رب اقل عثراتنا يا رب يا رب اهد قلوبنا يا رب يا رب سلنا اليك يا رب يا رب افتح على قلوبنا بالايمان يا رب يا رب تب علينا الان جميعا يا رب اعتق رقابنا من النار الان يا رب اعتق رقابنا من النار الليله يا رب يا رب يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا يا أخي